وكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن ولكم تلا القرآن يس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وسيد رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هيا بنا لنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحصن أنفسنا بتحصيناته نعوذ أنفسنا بتعويذاته فوالله فوالله إن نبينا الأنور عليه الصلاة والسلام كان حريصا علينا حرصا لا نجده في آبائنا ولا أمهاتنا بدليل أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعوذنا من حاجات كتير ودي احنا ماشيين على طول الخط مع التعوذات النبوية المباركة تشمل الدنيا والآخرة تشمل الحياة والممات تشمل الماضي والحاضر والمستقبل تشمل الأحوال النفسية والأحوال البدنية تشمل العوارض والطوارئ والطوارق تشمل كل شيء صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله قلنا من قبل في حلقة سابقة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يعلم أولاده التعوذات الخمس زي ما الشيخ يعلمهم في الكتاب السورة من القرآن وأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على الخمسة دهم يتعوذ منهم في كل صلاة لأهميتهم فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن وعرفناها وأعوذ بك من البخل وعرفناها وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وعرفنا ما يتعلق بها بقي أن أقول أن أرد إلى أرذل العمر دي بيقابلها أن أنت تطلب من الله عز وجل أن يمتعك بسمعك وبصرك فأنت بتقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا يعني إيه الكلام ده متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا السمع والبصر وعليهم معتمد الحياة وقوتنا وعليه النشاط والحركة في الحياة يعني يا رب متعني بكامل قوتي وصحتي وعافيتي إلى أن أموت فأنا أموت ساعة أموت وأعضائي هذه في حالة جيدة لو بعثت في الحياة مرة أخرى وردت إلي روحي يعمل السمع بكفاءة ويعمل البصر بكفاءة وتعمل القوة بنشاط وحيوية أدي واجعله الوارث منا يعني يا رب أموت وما فقدتش أي حاجة من قوتي ولا سمعي ولا بصري أموت والبصر ستة على ستة والسمع تمام التمام والقوة في أعلى صورها اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا دلوقتي ده أنت مطلوب تقول الكلام ده أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر كبر السن الآن له توابع خاصة مع الهرمونات والسرطانات والكلام ده ربنا يعافينا وإياكم من شر البلايا وشر, وشر الأمراض وسيء الأسقام فأنت بتقول أعوذ بك من, من أن أرد إلى أرذل العمر حتى تؤدي حق الله إلى آخر الحياة بس أنت طالما بتقول أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر مش معناها ادفع عني سوء الكبر يا رب فقط ده معناها تقول يا رب وفقني للأعمال الصالحة التي تضخ البركة في جسمي معناها ايه دي تاني بقى معناها ايه معناها انت لو عملت الصالحات وانت شاب وشغلت أعضائك في طاعة الله انت كده بتأمن على أعضائك أيها الشاب يلي بتبص للحرام شمال ويمين أيها الشاب يلي بتستمع إلى الأغاني وحاطط السماعات ال MP 3 وال MP 4 والكاسيتات والموبايلات على ودانك مشغل فيها الأغاني الهابطة أيها الشاب يلي انت قاعد تستهلك قوتك في العادة السرية أو في الزنا أو في إيذاء خلق الله خد بالك هيجي لك يوم وتكبر فيه وتتبكى وتتشكى وتقول صحتي راحت مني لو انت حافظت على عينيك وودانك وقوتك وصحتك وعافيتك وانت شاب تلاقيها وانت كبير في السن مش هترجع لأرض للعمر هيشوفوك يقولوا عليك ابن 30 سنة وانت عندك 90 سنة الله ازاي ما هو كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا المعادلة معادلة معادلة نبوية قال ايه ده قالها لعبد الله بن عباس عبد الله بن عباس كان عنده كام سنة 10 سنين ولا حاجة كان راكب ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على الدبة بتاعته وقال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله في شبابك احفظ الله في سمعك وبصرك يحفظك في حال كبرك كان واحد من علمائنا الأجلاء سلفنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بيكنى بأبي الطيب الطبري أبو الطيب الطبري الراجل ده عاش قرابة 100 سنة وهو عنده 100 سنة راكب سفينة قربت على ال- الشط هينزلوا الناس على بعد 3 متر من الشط قفز أبو الطيب الطبري قفزة وثب وثبة عالية على الشط فتعجب الناس راجل عنده 100 سنة بينط النطة دي كلها ده الشاب ما يعرفش قالوا كدت أن تهلك نفسك يا أبا الطيب مش تستنى لحد السفينة ما تيجي ناحية الشط وتلزق في ال- في الشط فقال لهم دعكم من كلامكم هذا هذه أعضاء ويبص على جسمه كده هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر علماءنا علمونا كلمة حلوة يا شباب يلي بتصرفوا شهوتكم كده اهو عمال على بطال قالوا احفظ منيك فإنه مخ ساقيك ونور عينيك احفظ منيك فإنه مخ ساقيك ونور عينيك يبقى أنا بقول لك قول اللهم إني أعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر يعني يا رب عقلي يبقى فيا فما بقاش ملعبة والناس تضحك عليا لما تلاقيني بخرف ولا يجيني الزهايمر ولا النسيان على فكرة اللي يحفظ القرآن وده ثبت علميا في العلوم المعاصرة ربنا ينجيه من أرض العمر اللي يحفظ القرآن ربنا ينجيه من من أرذل العمر أرذل العمر يدخل فيه الزهايمر زي ما حفظت القرآن خلايا المخ ربنا يحفظها لك فما يصيبكش أي حاجة من أرذل العمر كل ما تسمع حاجة من دي تقول صلى الله وسلم عليك يا رسول الله
كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن طيب اللي بعد كده ما احنا عايزين ناخد بسرعة عشان ما نقفش عند عنصر واحد واللقاء يروح مننا اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر الرابعة وأعوذ بك من فتنة المحيا المحيا الحياة الدنيا وأنا عايش فيها فتنة المحيا هي إيه؟ الفتنة هي الاختبار الفتنة هي الابتلاء الفتنة هي الامتحان وممكن الواحد يسقط وممكن الواحد ما يعديش أعوذ بك من فتنة المحيا فتنة المحيا عبارة عن حاجتين ملهمش تالت الشهوات والشبهات يبقى فتنة المحيا شهوة أو شبهة الشهوات زي المال زي الشهوة الجنسية أو ما شابه ذلك الشبهة زي البدع اللي عنده بدعة شغال فيها ومفكر انه بيعمل صح زي الشرك زي الكفر زي الضلالات الفكرية المعاصرة المذاهب والتيارات المعاصرة زي العلمانية والليبرالية والشيوعية والماركسية والأهواء الأفكار المضللة دي كلها فأنت بتقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا يعني فتنة الشهوات وفتنة الشبهات طب فتنة الشهوات الواحد يتفتن بها إزاي؟ يتفتن بيها إنه يصرف شهواته في الحرام أعوذ بك يا رب من فتنة المحيا يعني من فتنة الشهوات أن تصرف في الحرام أو فتنة الشهوات يعني أعوذ بك يا رب أن أستخدم شهواتي مسرفا فيها الكلام ده لازم يتوضح شوية شهوة الحرام زي إنزال المني مثلا هو إنزال المني مليش غير موضعين يا إما الزوجة يا إما ملك اليمين ملك اليمين اللي هم الإماء الجواري مفيش دلوقتي مش موجودات يبقى الزوجة عايز تصرف منيك الزوجة طيب مفيش تصبر الصيام طاعة الله وقول زي سيدنا يوسف ما قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ربنا يصرف عنك إن شاء الله وينجيك يبقى تضع نطفتك تضع منيك في الحلال طيب اللي هيستخدم الشهوات المحرمة هيزني هيقع والعياذ بالله في الشذوذ ربنا ينجي شبابنا الله حي حي حيرتكب العادة السرية ربنا ينجي شبابنا يبقى تقول أعوذ بك من فتنة المحيا يعني أن أرتكب الشهوات فيما حرمت علي يا رب أن أصرف الشهوات فيما حرمت عليها يا رب أو أعوذ بك من فتنة المحيا يعني فتنة الشهوات إن أنا أستخدم الشهوات بالقدر الزائد اللي هو الإسراف الأكل شهوة الشرب شهوة حلال ولا حرام؟ حلال طب يبقى أنا أستخدم الشهوة آكل الحلال وأشرب الحلال ولما أكل الحلال وأشرب الحلال ما زودش عن اللازم اللي هو كلوا واشربوا ولا تسرفه يبقى يا رب ما استخدمش الشهوة الحرام ولو استخدمت الشهوة الحلال استخدمها بالمقدار الذي يناسبني فلا أكون مسرفا طيب والشهوات اللي ربنا ابتلانا بها ايه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة يعني المعلمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أدي فتنة الشهوات طيب أعوذ بك من فتنة الشبهات ألا أتبع أصحاب الضلالات الفكرية الذين يهدمون دين الله عز وجل هم دول اللي ربنا قال عنهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات شوف واحد اتبع شهواته واتفتن في حياته في سورة الأعراف كان من أتباع سيدنا موسى ربنا شبهه بالكلب عشان اتفتن اتفتن في حياته لأنه ساب اللي ربنا أعطاه له من النعم اسمع كده ده اتفتن في حياته اتفتن بالدنيا ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ليه بعت دينك يا عم ليه تنزلت عن مبادئك القيمة يبيع دينه بعرض من الدنيا بشوية حطام زائل اسمع كده اللي اتفتن ده واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث شفت إزاي؟ وأعوذ بك من فتنة الممات يعني إيه فتنة الممات؟ فتنة الممات تشمل حاجتين ساعة الموت وبعد الموت يعني يا رب إذا جاءتني ساعة الموت وحانت ساعة خروج الروح وجاءني رسلك ليتوفوني يا رب ثبتني على الإيمان يا رب ثبتني على قول لا إله إلا الله اللي هي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يبقى بتقول أعوذ بك من فتنة الممات يعني يا رب أعوذ بك أن أموت كافرا أو أموت عاصيا أو أموت فاسقا أو أموت فاجرا أو أموت على غير توبة شفت إزاي والشيطان يأتي الواحد فينا عند الموت ونسأل الله أن ينجينا من مكره وكيده ويقول لك موت يهوديا موت نصرانيا موت مجوسيا اللي مذاكر لا إله إلا الله وشغال الستين سنة ولا الخمسين ولا الأربعين واشتغل قبل ما يموت قبل ساعة الاحتضار كان شغال في الطاعة ده يجي يقول اللي كان بيذاكره واحد قاعد الفترة بتاعت حياته كلها لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويقرأ القرآن ويفعل الخيرات ويوم بالله عليه أما يجي ساعة الموت يسدده الله يلهمه الله رشده أما واحد غفلان وماشي ورا شهواته وبيقطع في الصلاة أو ما بيصليش ولا يذكر الله ولا يقرأ القرآن ومبوظ الدنيا خالص ده تستنى أن هو يقول لا إله إلا الله عند الموت يا رب ثبتنا فأعوذ بك من فتنة الممات يعني ساعة الاحتضار أموت على لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة طيب أو أعوذ بك من فتنة الممات يعني القبر عارف القبر أول منازل الآخرة فكرت في أول ليلة أول ليلة في قبرك يا ترى شكلها إيه إما روضة وإما حفرة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار فكرت في الأسئلة اللي هتتسألها وإنت في القبر هي فتنة الممات اهي أربع حاجات هتتسأل عنهم هيقول لك إيه لا قبل الأربعة ثلاث حاجات هتتسأل عنهم من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيك من ربك المؤمن الطائع مش هيتفتن ده كان بيقول أعوذ بك من فتنة الممات وكان بيشتغل صح من ربك يقول بلسان طلق ذلق فصيح ربي الله ما دينك ديني الإسلام من نبيك ما تقول في الرجل الذي بعث فيك يقول محمد عليه الصلاة والسلام على ذلك عشت وعلى ذلك مت تقول نم نومة عروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه ويمد له في قبره يز- يوسع له في قبره مد البصر ويفرش من الجنة ويقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة إذا كان النعيم في القبر بالشكل ده امال في الجنة شكله إيه يبقى ادي فتنة الممات الأسئلة الثلاثة ما فيش حد يفكر ان الإجابة تبقى سهلة ده الإجابة سهلة على مين على من سهل الله له على اللي ذاكر على اللي عمل الصالحات فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يعني للخاتمة الحسنة والإجابة على سؤال الملكين ودخول الجنة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى دور على نفسك وحتتسأل لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه إنها فتنة لكن لا ينجو منها إلا من استعاث بالله وعمل صالحا أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من كل فتنة وأن يعيذنا أن يعيذنا من كل شر إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله أعلم كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن ولكم تلا القرآن يستشفي به متعوذا أو طارضا للجاني فالجأ إلى الله العظيم ونذ به عند الصعاب ونزعة الشيطان